الخلق وجمل لي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في هذه الظروف التي نمر بها جميعا وتأتي بنا إلى هذه الأحوال التي نراها نرى أشياء نرى أشياء فيها خللا نرى بلدا محتاجة إلى البناء نرى أناسا يحتاجون إلى تنظيم وإلى آه، شحن الطاقات نرى نرى بشرا يحتاجون إلى ودا يحتاجون إلى ود وتعاون الحقيقة حلقة الليلة دي بعنوان ابن بيتك ابن بيتك مش ده المشروع بتاع الشباب ال- المشهور ولا أقصده فقط وإنما أقصد ابن بيتك ابن بيتك من الداخل وحسنه وصلحه زي ما بتبنيه من الخارج بالمباني والطوب والأسمنت والخرسانة لازم تبنيه من الداخل بالتعاون مع أهل بيتك وأولادك وزوجتك ابن بيتك ابن بيتك الكبير بلدك بلدك آه، الواحد بيشعر بحنين عجيب لبلده كان في آه، طفل زمان كان سافر مع بعثة رياضية وساب مصر وراح بلاد أخرى وبعدين بيقول للمشرف هناك بيقول له تصدق قال له ايه قال له انا حاسس ان السما دي مش زي السما بتاعت مصر ولا القمر ده زي القمر بتاع مصر مع ان هي نفس السما ونفس القمر لكن الاحساس يكفي يا اخواني ان الشيطان اذا اراد أن يعجز الإنسان عن الهجرة إلى الله ورسوله يعني لو الشيطان عايز يخلي البني آدم ما يخليهوش يعمل حاجة كويسة بعيد عن بلده كالجهاد أو الحج أو الدعوة إلى الله تعالى أو غيره يذكره بحنينه إلى بلده إلى بيته الكبير و- وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا أراد أن يسلم وقف الشيطان في طريق إسلامه ويقول له أتترك دين آبائك وأجدادك و- وما جرى عليه قومك هتسيب ال- العقائد والأديان اللي كان عليها آبائك وأجدادك ولذلك الكفار دايما لقلة عقولهم كانوا بيقولوا لأنبيائهم ورسولهم آه، أتدعون أن نترك ما كان يعبد آباؤنا وقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون أتترك دين آبائك وأجدادك طيب فعصاه ابن آدم فأسلم فلما أراد الهجرة قال له أتترك أرضك وسماءك هتسيب الأرض اللي انت تربيت فيها وسماءك ده حنين حنين فإخواني آه، آه، ابن بيتك ما دمت انت بتحب بلدك وكلنا بنحب بلادنا وكل بلاد الله وأرض الله يصح أن يحبها الإنسان ما دام فيها طاعة الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم فحيثما أصبت خيرا فأقم بلدك مصر بلد جميلة وبلد عظيمة مصر فيها خيرات وثروات وطاقات وعقول ومفكرين وأدباء وفيها طاقات جبارة ما ينفعش يا إخواني وأخواتي إن إحنا نشارك في هدم مصر بل لازم نشارك في بناء مصر الحقيقة الكلام هياخدنا وأنا كنت عايز أنبه وأتكلم في كذا نقطة قبل ما نتكلم في هذه النقاط تعالوا الأول نشوف اللي معانا الليلة دي من عجائب خلق الله ربنا سبحانه وتعالى قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله تعالوا نشوف مخلوقات لله سبحانه وتعالى كيف بنت وعمرت وأتقنت وخططت وشيدت لا وإيه وبإتقان وهندسة بركة صنعت بركة صنعت بركة مجرى مائي زي قناة السويس كده ب- من خلال حصى وبعدين اتبنى عليها سد من الأخشاب وبعدين كل ده عشان خاطر إيه عشان يتبني بيت فوق البركة البيت ده ليه فتحات من, من, من الأسفل للدخول والخروج وليه فتحات تهوية من أعلى وبهندسة وتصميم وإتقان وتخطيط بطريقة بطريقة عجيبة تعالوا نشوف هذا المخلوق على صغره مخلوق صغير يعني كده يمكن أكبر من القطة بشوية مخلوق اسمه القندس تعالوا نشوف القنادس القنادس دول لا هي- له جيش من القنادس وله سرب من القنادس وله كتيبة ده ده اتنين بس تعالوا نشوف عملوا ايه وتعالوا نشوف ازاي سووا الهوايل في بنائهم لبيتهم عشان كل واحد فينا آه، ينظر ويتدبر ويتفكر ازاي يبني بيته تعال نشوف حلقتنا الليلة دي مع ابن بيتك مع القنادس العجيبة مهندسين وعمال ومخططين ومعمرين ومشيدين لهذه المخلوقات الضعيفة لعل هيممنا تعلو ولعل رغبتنا في البناء والتشييد والتعمير ترتفع تعالوا نشوف القنادس اتفضل استاذ محمد هنا دي بركة البركة دي بالمناسبة ما كانتش موجودة قبل كده اتعملت ازاي عملها هؤلاء المساكين الم- ال- المخلوقات الضعيفة اللي انتوا شايفينها دي القنادس القنادس آه، آه، جمعوا حصى وحولوا مجرى البركة وعملوا بحيرة اللي انتوا شفتوها من شوية وهتشوفوها دلوقتي اكتر واكتر ال- القندس ده عايز يبني بيته بناء بيت بالقندس ده هيعمل بسببه حاجات فعلا الواحد يقف متأملا وتعالوا نشوف بقى من البداية دول زوج من القنادس زوج وزوجته عايزين يبنوا حياتهم ويشيدوا بيتهم وي- ويكونوا أسرتهم بمنتهى الهمة والنشاط راحوا لأرض الله الواسعة راحوا لأرض الله الواسعة هم بيعيشوا فوق المية وبره المية وتحت المية يعني تقدروا تقولوا مخلوقات بر مائية في مخلوقات بر مائية زي التماسيح وزي آه، آه، أسد النهر وزي أيضا طائر البطريق لكن طائر البطريق بيخرج ويدخل ما بيقدرش يغطس تحت تعالوا نشوف بقى ال- آه، القندس شوفوا ماشيين في أرض الله الواسعة علشان يتدبروا ويخططوا ازاي هيبنوا بيتهم هيعملوا ايه مجرى النهر اللي احنا شفناه ده هو عايزين يعملوا فوقه بيت طب هيعملوا فوق مجرى نهر بيت ازاي ما هو سبحان الله العظيم اي حد ممكن يبني بيته على شط النهر أو خيمة زي مثلا العصافير بتبني فوق الشجر لكن دول تنظيم حياتهم كله ان يبني بيوت فوق النهر ينقي نهر ويبني فوقه بيت عمل ايه لازم الاول يوقف جريان النهر ده بقى القندس ده هو اللي شكله زي الفار ده وحجمه ما يتجاوزش حجم القطة هيوقف مجرى نهر اه هيوقف مجرى نهر ليه بي- بي- بياكل ال- ال- ال- ال- الشجر زي ما انتم شايفين وبيوقعه بيوقعه فين شوفوا هيقع في المية بالظبط وده العجيب بيقطع الشجرة بحيث انها لما تيجي تقع تقع داخل المية ليه عشان هيوقف مجرى النهر من خلالها هياخد ال- ال- ال- شوفوا قطع شوفوا شجرة قد ايه كبيرة هياخد الشجرة ويجري بيها وهو لا يملك في شغله إلا إيديه وفمه بس كده أو هياخد الشجرة وهيروح على مجرى النهر وهيحطها في مكان معين هو كان كان محدده مسبقا بينقي منطقة يستطيع ان يوقف بيها مجرى النهر شوفوا جاب شجرة وجاب آه، آه، الجزء اهو وهيضعه بطريقة معينة علشان يبقى زي الوتد يصد بيه ال- الاشجار اللي هيحطها بعد ذلك ويقطع بقى طب تفتكروا هم محتاجين كام شجرة بهذه الطريقة علشان يوقعوها ب- ب- بالطريقة ده لاحظوا ان في اشجار هتقع مش في المية ليه زي دي كده ليه علشان عاي... هو مش عايزها في المية امال عايزها ليه عايز يختار منها اغصان مليانة بالفروع عشان ياخدها هي تحديدا يقطعها ويروح بيها لل... للسد اللي هو بيعمله عشان يضعه ويسد بيه الشقوق بتاعته شوفوا بقى القنادس دي ملهاش شغلانة في الدنيا غير انها تصمم وتخطط وتقطع الاشجار علشان تعمل التصاميم بتاعتها اللي في دماغها تحطها على الارض على المجاري المائية الخطة بتاعته زي الخطط بتاعت الناس السابقين واللاحقين ايضا ان هو يبني سد زي سد مأرب وزي الس- السدود اللي اتعملت قبل كده في اليمن وزي السدود اللي آه، دول اهو شوفوا على فكرة شوفوا المنظر ده اهو ده شوفوا القندس شايفينه يمكن بس عشان ال- الرؤية الرؤية الليلية شوفوا بقى هنا بيجري وربنا مديله ديل عريض و- وصوابع ممتلئة فيما بينها علشان يعرف يعوم ربنا مأهله هذا خلق الله ما عشان كده برضو ربنا مدينا صوابع نعرف نمسك بيها الشواكيش ونمسك بيها ال- الآلات ونقدر ن- ن- نشيل ونحط بيها علشان نشتغل مش علشان آه، آه، ت- تمسك ح- آلة حد عشان نضرب بيها حد ولا عشان نأذي بيها حد شوفوا ازاي عمال يقطع تفتكروا القن... القندس ده بيقطع كام شجرة مش كام فرع شجرة لا كام شجرة في السنة القندس ده بيقطع متوسط 400 شجرة في السنة 400 شجرة يعني بمعدل كل يوم شجرة وشوية شوفوا الهمة والنشاط العجيب انه انه بينقي الاماكن اللي يقدر اللي يقدر يشوف بيها آه، مجاري الانهار هتنتهي لحد فين وهتتسد فين وايه العالي وايه المنخفض علشان يعرف آه، يخطط كويس شوفوا هنا عمال يجيب كل شويه يقطع شجر ويجيبها كل شويه يقطع آه، آه، جذع شجره ويجيبه وكل كل قطعه خشب بتتحط في مكانها بالظبط وفي وقتها آه، طب ايه وقتها ده ايه ال- إيه- هو في كمان وقتها اه في وقتها هو عارف أي- ايام واوقات المد والجزر عارف امتى الميه هتقل من ورا ال- ال- السد او من امامه اهو شوفوا الميه بدات تتسد اهي شوفوا ازاي بدا يسد اهو شوفوا سبحان الله اقل كلمه تتقال الكلمه المناسبه تماما من سبحان الله شوفوا راس ال- ال- الخشب شويه منه على آه، سطح السد عشان تحوش ال- اهو شوفوا ازاي بدأ آه، الامر يتضح دلوقتي اهو شوفوا كده هو حجز الميه حجز الميه ليه عشان يعرف يبني بيته في منطقة مرتفعة المية فيها مرتفعة طب هو عايزها مرتفعة ولا عايزها منخفضة لا هو عايز يسد المية علشان يبني فوقها مرتفعة اللي هي دي طب ليه هنعرف السبب بعد شوية وهتشوفوا ان المخلوقات دي مخلوقات منظمة ومخلوقات مرتبة آه، آه، اهو شوفوا هنا حجز المية اهو وراح باني بيته البيت اللي احنا شايفينه ده مكون ايضا من جذوع اشجار وفروعها وهو رص فروع الأشجار والخشب بتاعها وبدأ يبني بيته هو عايز البيت في مكان مرتفع ليه؟ أصل في الشتاء المكان ده هيتجمد ولو البحيرة دي اتجمدت في المكان المنخفض مش هيعرف يعوم ولا هيعرف يجيب أكله وشربه من تحت المية فعشان كده عايزها عالية مين اللي علمه ان فوق احسن له من تحت وان التجمد هيجي في وقت من الاوقات ومش هيخليه يعرف آه، آه، يشتغل ولا يشوف اموره ومصالحه تخطيط سبحان الله هذه المخلوقات تكاد لا تخطئ في تقدير ما ينفعها لتفعله او ما يضرها لتتركه وبيكمل رحلة السعي والشغل الدؤوب شوفوا الصبر اهو عمل السد اللي انتوا شايفينه ده كله قندس قندس اللي عمله اهو شوفوا بدأ هنا آه، آه، الملامح تتضح انه هيبدأ بقى يشتغل في البيت بتاعه بقى بجد هو هنا بدأ يعمل السد وبدأ السد يعني يكتمل وشوفوا التشابه بين السد شوف اهو هنا عمل سد للنهر فين علو الهمة اللي مفروض يبقى موجود عند البني ادمين وعند الناشطين وعند الصناعية والعمال والمفكرين فين الناس الكويسين الناس اللي عايزين يبنوا بيتهم وبلادهم اللي عايزين يشتغلوا وعايزين يجدوا ويجتهدوا اهو شوفوا هنا عمل ايه عمل بيبني البيت بقى من تحت ده البدروم خلي بالك البيت بتاعه بما انه فوق المية فالفتحات بتاعته طب من تحت شوفوا المدخل بتاعه من تحت ودلوقتي هيجي رسم توضيحي يبين اهو شوفوا ازاي يطلع من تحت اهو ده الدور الايه ده الريسبشن ده غرفة الاستقبال بتاعته عاملها يطلع من تحت يطلع اهو شوفوا دلوقتي في حتة جافة بياكل آه، بعض الورق علشان يتغذى ويقدر آه، يشوف مصالحه ويشوف شغله هنا طبعا شريكة حياته هما الاتنين متجوزين وفي مكان اهو زي ما انتم شايفين هو ده البيت فوق النهر م- مدخل من اليمين ومدخل من اليسار وفي مكان الاستقبال وفي كمان ده في لسه في طوابق ثانية بس هنشوفها مع آه، الوقت شوفوا هنا شغال ليل ونهار وبصبر عارفين سنانه سنانه آه، سبحان الله عامله زي الضوافر سنان القندس ده ممكن تتكسر وممكن ت... آه، ولكن ربنا بيطلعها له تاني اهو شوفوا هنا مع اولاده هنا يستحق انه يعيش بشكل امن كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت اهو ده قائد لاسره رب بيت شوفوا تعب قد ايه علشان في النهايه يبقى ليه زوجه واولاد فين بقى الشباب اللي عايز يجتهد ولا آه، فين الشباب اللي عايزين يعيشوا بحياة كريمة بشكل يكون له فيه كرامة ويكون محتفظ بعزته وبقدره اهو شوفوا البيت اهو بصوا هينزل من تحت هيطلع البيت في غرفة استقبال وفي فوق كمان الغرفة دي وفي فوق كمان الغرفة دهيت بيت بقى كامل للنوم وفي فتحات عشان يعرف يهرب وقت الخطر وفي فتحات تهوية فوق البيت اهو شوفوا اولاده بيلعبوا معاه طبعا اب محترم بيسعى على مصلحة اولاده وبيجتهد وبيجد علشان يطعمهم ويريحهم يستحق انه يعيش في امان وسلام وهدوء واولاده يحبوه ويلعبوا معاه ويحترموه هذه مخلوقات ضعيفة بس ربنا أشار لنا إليها وقال هذا خلق الله هذا خلق الله ربنا م- م- يعني مقدر جسمها ومخططه بطريقة ت- مأهلاه إنه يقوم ب- يقوم بوظائفه طب والله الإنسان مخلوق في أحسن تقويم أحسن صورة قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم احسن فكر فكر الانسان شوفوا هنا بقى اللي أنا بقول لكم عليه من شوية إنه بنى بيته في المكان العالي ليه؟ عشان الجليد لما يجي يعمل طبقة فوق ال- ال- ال- ال- البحيرة تشيل البيت ولكن في فتحات يقدر ينزل منها ل- للبح- للبحر من تحت ولو كان عملها في مكان آه، المية فيه قليلة كان كله بقى كتلة جليد لا كان عرف يخرج ولا كان عرف يدخل وأنا عايز أسأل بقى قد إيه من الناس ممكن يخطط تخطيط لأسفلت وبعدين يهده لكابلات نور وبعدين ي- ي- يقطعها أو آه، تصميم متداخل ومتضارب مع بعضه بيخلي المنشآت فيها ضرر كبير جدا أهو شوفوا أدي مخلوق صغير وعمل السد اللي انتوا شايفينه ده حضراتكم شوفوا خلى منسوب الميه ورا السد قد ايه وخلى منسوب الميه بعد السد قد ايه وهو مخلوق صغير وبصبر و- و- و- وب- وب- وبإتقان سبحان الله إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أهو ده مخلوق زي ما بقول لكم شوفوا عمل البيت بصوا بقى اهو ادي ادي الغرفه بقول لكم دي ال- الاستقبال وادي الناحيتين لعل حضراتكم لاحظتوها يمين وشمال هذا السد اللي عمله القندس معمول زيه بالظبط واستفاد منه آه، آه، ناس في روسيا وناس في امريكا عملوا سدود بنفس الطريقه علشان يحجزوا الميه ويولدوا من خلالها كهرباء شوف اهو مخلوق ضعيف ولكن ربنا نفع بيه دول بحالها انا عايز اقول لكم كمان على حاجه في علم اسمه علم الهيموتيقا علم الهيموتيقا ده هو بيدرس ازاي المخلوقات بتحل مشاكلها بتحل مشاكلها وازاي انها بتبقى آه، متقنة وازاي انها آه، آه، آه، وازاي انها آه، بتسعى على مصلحتها وبيتعلموا منها علم اسمه الهيموتيقا العلم ده آه، خلى الناس تتعلم تتعلم من الشجر تتعلم من الحجر تتعلم من المخلوقات تتعلم من النحل وتتعلم اقول لكم على حاجه انتوا عارفين الطياره الشبح اللي ما بتظهرش على الرادار جابوا فكرتها منين جابوا فكرتها من جسم من جسم الفراشه ودي حاجات احنا هناخدها تباعا ان شاء الله باذن الله تعالى آه، اذا احيانا الله عز وجل عارفين ال ال كان في مره شركه في اليابان آه، كانوا عايزين يعملوا سائل تنظيف ي- ينظفوا بيه واجهات العماير الكبيرة المباني الضخمة عشان بتاخد منهم وقت وجهد ويرشوا مية من فوق فطبعا بتقع على الناس من تحت فما فبدأوا يدرسوا نعمل ايه شافوا المخلوقات النظيفة ال- اللي هي فيها نظافة فائقة إيه- بتعمل ايه عشان تبقى نظيفة كده لاحظوا كذا حاجة فلاحظوا وردة وردة بس الوردة دي بتفرز نوع من انواع ال- ال- السوائل كل يوم الصبح قطرة على كل ورقة ال- القطرة دي لها خاصية بتفضل ذهابا وإيابا على سطح الوردة وكل مكان تروحه تلتصق مع ال ال ال الأتربة والكلا- والحاجات دي تفضل رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية لحد ما تنظف كل سطح الوردة والآخر تسقط درسوها عرفوا متكونة من ايه عملوها كل اللي بقوا يعملوه انهم يرموا شوية سائل زي ده من فوق اسطح ال- ال- العماير على الواجهات الزجاجية والسائل ده ينظف العمارة لوحده عارفين جسم الطيارة متاخد من انهي جسم زي جسم الدولفين سمك الدولفين بالظبط واخدينه ليه قالوا ان دي اقل اقل آه، تصميم بيبقى ليه مقاومة في الهواء وهكذا علم كبير جدا يتعلم من خلق الله تعالى ازاي بيحل مشاكله وازاي بيبني وازاي بيعمر احنا مش اقل من دول احنا احسن منهم احسن منهم في ايه اذا اشتغلنا واذا اتقنا واذا عبدنا ربنا لان ربنا خلق الانسان قائد قال تعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر قالوا كرمنا بني آدم جعلناه مفكرا ويقود غيره ولا يقوده أحد احنا بنقود البقر ونقود الجمال ونقود المخلوقات لكن المخلوقات دي ما بتجيش تقودنا انت بتقدر تفكر وتقدر تستغلها هي ما بتستغلكش انت بتقدر تبني وتعمر و- وتزيل غابات بحالها هي ما بتجيش وتيجي تقول لك لا اطلع من بيتك ونزيل بيوتك وهكذا فربنا مديك العقل ومديك القلب ومديك البدن ومديك الامكانيات علشان علشان تسخر الكلام ده كله لعبادة ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم ال- الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار تعالوا نبني بيوتنا من الداخل ومن الخارج وتعالوا نبني حياتنا و- وتعالوا ندور على شغل شريف وتعالوا نبني مصر مصر الطيبة الجميلة الذي التي إذا قامت قام معها كل ع- كل بلاد الإسلام والعرب معانا اتصال السلام عليكم ورحمة الله بارك الله ازيك يا شيخ امين يا مرحبا في سيادتك يا شيخ امين بارك الله فيك يا شيخ امين وفي امثالك الله يبارك فيك انت عامل ايه يا شيخ امين والله احنا الحمد بنستنى لله.
البرنامج بتاعك كل اسبوع والله الله يكرمك الله يبارك فيك والله احنا الحمد لله رب العالمين ربنا رزقنا بحاكم عادل بس عايزين اللي يمشي وراه بقى يا شيخ امين يكونوا ي- يعينوه على البر والتقوى
اه طبعا ماشي وبنطالب شاب د- د- الدكتور محمد مرسي بانه يجيب لنا الشيخ عمرو آه، من من امريكا الله يرضى عليك الدكتور عمر عبد الرحمن الدكتور عمر عبد الرحمن والشيخ ولد غنيم الناس دي اتعذبت يا شيخ امين قوي فعلا وفعلا تبدا في- في مصر بقى تقضي بقيه عمرها في مصر. يعني احنا انتخبنا وربنا معاها بنحاول نطالب بالناس دي انها ترجع مصر.
صدقت صدقت طبعا طبعا ماشي يا شيخ طبعا، ربنا يبارك يبارك فيك.
بالله عليك وده الله اولادنا يبارك إن فيك.
ربنا يجعلهم صح.
الله يصلح حالنا وحالكم آه طيب معانا اتصال تاني السلام عليكم يا اخ امان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ امين؟
الحمد لله شيخ اني احبك في الله.
حبك الله
لك الدعاء ده.
ربنا يصلح لك حالك الدعاء.
ويكرمك رب جزاكم الله خيرا
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا اتصال آخر اتصال آه فدلوقتي يا إخواني آه تعالوا نبني اشغل نفسك بالطاعة وإلا شغلتك بالمعصية اشغل نفسك بال- بالبناء والشغل أنا هبعت رسائل لكل الناس اللي أنا معتقد أن محتاجين هذه الرسائل واحد رسالة لكل شاب انت كان عليك اعباء كتير جدا في النظام السابق معوقات وكنت تجري تجري تجري والاخر توصل لمرحله توصل لنتيجه آه، لا شيء وتجري تجري عايز وظيفه عايز اشتغل عايز اعمل آه، وبتبدا تكتشف لنفسك اي دور سواء كان صغير بقى او آه، اي حاجه علشان تبني نفسك دلوقتي صدقني هتقدر تشتغل بس اسعى بقى انزل واسعى انزل وحاول انزل وانصر الحق انزل ودور دور دور واشتغل آه، رسالة تانية ل... ل... الباقين من النظام السابق اتقوا الله اتقوا الله وكده حرام حرام إن تق- انكم تقعدوا في المصالح الحكومية تعطلوها بهذه الطريقة وحرام انكم تأذوا الناس سواء كان مسلمين او مسيحيين وحرام انكم تنفروا الناس من رئيسكم وتنفروا الناس من رئيس الدولة حرام ده ج- غير جائز النبي عليه الصلاة والسلام قال من من من عصى اميري وده امرنا يعني ده رئيسنا وجه برغبة حقيقية موجودة من المصريين سواء كان مسلمين أو مسيحيين واللي انتخبوه راضيين بحكمه فانتهينا والرجل نحسبه صالحا والرجل نحسبه صالحا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من عصى أميري من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى أميري فقد عصاني ومن عصى ومن عصاني فقد عصى الله اتقوا الله عز وجل اتق الله عز وجل من أراد أن يهين من أراد أن يهين رئيسه أهانه الله لأن ده ده قائم على مصالحك وشؤونك أنت يمكن بتنام هو ما بينامش يمكن أنت تقعد مع أولادك هو ما بيقعدش مع أولاده ومن الطريف يعني إن إخواننا اللي زاروا الدكتور مرسي إنه آه، بينزل الفجر عشان يصلي الحرس بيقول له لا ما تنزلش قال لهم لا الأول أنتوا كنتوا بتقولنا أو يعني الأول كانوا بيقولنا عشان آه، يمنعونا من صلاة الفجر دلوقتي أنا بقول لكم تعالوا بقى نصلي الفجر بدل ما كنت تقولي تعالوا بقى معايا نروح نصلي وبيقولوا يعني والعهدة على اللي ذكر بيقول انه بعد ما خلص صلاة الفجر رايح على فرن عيش فينو يقولوا رايح فين يا سيادة الريس قال لهم رايح اشتري بقسماط قال له بقسماط ايه يا سيادة الريس فالمسألة آه، يعني آه، سبحان الله الرجل ماشي طبيعي خالص الرجل ماشي طبيعي خالص آه، كان النبي عليه السلام وهو أفضل من الدكتور مرسي كان النبي عليه السلام يمشي في الأسواق وكان يشتري لأهله وكان يخدمهم وكان يقطع معهم اللحم هو ده الإنسان الطبيعي احنا مش عايزين فرعون مش عايزين طاغوت مش عايزين نمرود مش عايزين حد م- م- جالس في في اطار التأليه والعياذ بالله يا اخواني جريدة لوفوجارو الفرنسية اسمها لوفوجارو دي جت يوم ما مبارك دخل القفص فضلوا منتظرين مش مصدقين ان ده هيحصل فضلوا م- لما دخل القفص وقالوا ان ده متهم المتهم محمد حسني مبارك راح رافع ايده قال افندم قالوا شوفوا بقى التعليق قالوا اليوم سقطت صفة الألوهية عن مبارك شوفوا نقوا الكلمة ازاي ده كان والعياذ بالله تعالى عامل نفسه إله يتصور أنه إذا قال للشيء يكون فيكون الموكب بتاعه بياخد ب- ب- بيكلف 7 مليون يخرج لو خرج مرتين في اليوم 14 مليون أنا يعني أنا رحت شرم الشيخ وفي حلقات جميلة جدا آه، عن شرم الشيخ جاية لنا بإذن الله تعالى احنا عملنا أربع حلقات هناك جاية لكم هوريكم كان بيصلي إزاي وبيعمل إيه هوريكم كان لما حفيده يروح يشوف أحد الكلاب عند واحد جاره الموكب اللي بسبعة مليون ده كان يخرج عشان يروح يتفرج على الكلب ويقعد معاه في شرم الشيخ هوريكم ازاي ده كان بيحصل وهوريكم الحياة هناك كانت ازاي بسببه جالنا واحد ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بيه نحسبه نحسبه تقيا نحسبه عادلا وهو الوحيد فعلا على وجه الأرض من رؤساء الدول أو أمرائهم أو سلاطينهم اللي حافظ القرآن كاملا اللي بيتكلم زي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأعداء الحق وأعداء الإنسانية والصلاح والعدل بيجوا علشان ي- يتريقوا علشان يسخروا من المنظر ده ومن الكلام ده ما اه جالك رئيس بقى بيقول قال الله ورسوله وانت اساسا مش بتكره محمد مرسي لا ده انت بتكره المنهج اللي جاي بيه محمد مرسي انا ماليش دعوه بمنهج الاخوان انا بتكلم على منهج الله ورسوله راجل بيقول قال الله ورسوله لا قال انا اخوان ولا قال حاجه ويا سيدي هو خلاص اعتزل آه، الشغل مع آه، آه، حزب الحريه والعداله بيعبر عن الاسلام انت مضايقك الاسلام في حاجه ربنا قال فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هم مش بيكذبوه ولا بيعطلوه ولا بيتريقوا عليه هو مش عاجبهم دينه هو مش عاجبهم إسلامه مش عاجبهم الطريقة بتاعة الحاكم العادل البسيط اللي عايز يقول اللي عايز يحكم الناس بسلطان الله مش عايز يحكمهم بالجبروت والألوهية والربوبية اللي كان مبارك اللي كان مبارك بيعملها تأسيا بفرعون الأول اللي كان بيقول لهم أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري آخر كلام بقوله اللي بيقتلوا الأبرياء واللي بيسفكوا دمائهم واللي ماشيين عمالين آه، آه، يأذوا المسلمين أو غير المسلمين حتى ده حرام حرام حرام حرام وأنا أؤيد أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أنه يقتل وإن قصصه في الإسلام يكون الإعدام والقتل وإن كان القاتل مسلم ملتزم ملتحي ما دام قتله بغير ذنب ولا جريرة يقتل أمامه ولا يجوز أساسا السكوت على مثل هذه الأمور وأنا يعني آه، أنا بق- بق- بكلم كل الناس يا جماعة اللي تشوفوه بيتعدى حدوده معاكم خدوه سلموه لأقرب لأقرب اسم شرطة خدوه سلموه خدوه وشوفوا ده مين بالظبط شوفوا مين هويته أي واحدة لابسة نقاب بتتعدى على واحدة أو بتسبها أو بت- ب- بتأذيها خدوها واعرفوا دي مين بالظبط عشان نعرف إذا كانوا دول ليهم انتماءات فعلا دينية ولا دول مزقوقين من جهاز ال- ال- المخابرات ولا أمن الدولة القديم ولا إيه بالظبط لازم نعرف مين دول لأن دول بيشوهوا صورة الإسلام معانا اتصال من الأردن السلام عليكم للأسف انقطع الاتصال وأنا بتأسف لازم نعرف دول مين أنا بأيد إن إن إن إحنا نعمل لجان شعبية زي زمان أيام أيام يناير علشان اللي يعمل كده اللي يعمل كده لازم يتمسك ولازم يتعرف مين ده بالظبط ولازم يتعرف انتمائه ولازم يعرف هو بيعبر عن مين ولازم يكون القصاص ليه كأ- يعني يكون قصاص رادع اس- سفك دماء إزهاق أرواح آه، آه، آه، مناظر سيئة بتنشر عن الإسلام والمسلمين ايه الكلام ده مع ان الكلام ده ما حصلش ايام الثورة لما كان في فرصة كبيرة ان ده يتعمل لكن علشان يشوهوا الاسلام ويشوهوا المسلمين ويشوهوا الحاكم اللي بيعبر عن المسلمين ويشوهوا الفترة اللي بيحكم فيها لازم يعملوا كده ولازم يقتلوا ويسفكوا الدماء ولازم يعبروا ولازم يوروا الناس ان المسلمين وحشين وسيئين وانهم آه، بيجبروا الناس على الحجاب وبيجبروا الناس على النقاب وبيهزقوا الناس و- ويسيئوا الادب وبيفسدوا في الارض وبيقتلوا وبيذوقوا الارواح انا بقول لكم لو ان اي حد عمل كده لا ترحموه لا ترحموه واقيموا عليه الحد وحكموه كاشد ما يكون آه، الحساب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق مصر الطمأنينة والهدوء وأن يجعل حياتها نورا وفسحة وسرورا أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة ومصر أفضل وحالها أحسن أسأله سبحانه وتعالى أن يكلأ مصر بعنايته وأن يرحمها برحمته وأن يرزقنا وإياكم تقواه وأن يجعلنا ممن اهتدى بهداه أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة من هذا خلق الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله
هذا خلق الله تأمل